خلصنا من قلوبنا من الضمير خطوة أولى راح تقولك راح تدلك على المصير وانت لو قلبك كبير انت لو سرك في بير أو قرارك لو خطير اوعى تفضل للهموم دايما أسير البداية من نفوسنا من قلوبنا من الضمير خطوة أولى راح تقولك راح تدلك على المصير
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجب شهر البذر وشعبان شهر السقي ورمضان شهر الحصاد احنا محتاجين نتعامل استرحصل في مواسم الصيف رمضان جاي السنة دي في أواخر شهر أغسطس وفي الوقت اللي الناس بتقضي فيه يعني وقت الأجازات في المصايف وبتحدث المخالفات المعروفة فالفتن شديدة الفتن على الأشد جاي رمضان السنة دي والسنة دي كانت مليئة بالأحداث والخوف من الأوبئة ومن الخوف من ومن ومن ومن من الأمور اللي كل الناس عايشاها وعارفة اللي بيحصل في زماننا في هذا الوقت عشان كده عايزين نتعامل بشكل مختلف فعشان كده أنا محتاج النهاردة أحط لك روشتة عملية وأحط لك خطة إيمانية نبتدي نشتغل عليها من النهاردة لغاية رمضان إن شاء الله شعارنا إلى رمضان نحن عباد للرحمن شعارنا لن يسبقني إلى الله أحد شعارنا لأرين الله ما أصنع كل واحد عايزه النهاردة يستفز همته يستفز قدراته علشان يثبت بالدليل العملي أنه عابد من عباد الرحمن أنت محتاج أنك تفكر معايا من نقطة الهدف الهدف اللي على مرمى البصر هدفك ايه هدفك من رمضان ايه وانا عايز اسألك السؤال ده واسمع اتصالاتكم ان شاء الله ماذا اعددت من الان لرمضان ناوي على ايه في رمضان عايزكم تقولوا لي ايه الشيء اللي بتفكروا فيه لرمضان القادم يا ترى حلم العتق من النيران هو حلمنا كلنا في كل ليلة عتقاء من النار في رمضان فيا ترى ده شاغل بالنا في الوقت ده ولا الناس خلصت امتحانات ودخل علينا موسم الصيف فالشغل الشاغل نقضي الصيف ازاي نعمل ايه السنة دي نتنزه نعمل نسوي ماشي مفيش مشكلة لكن يا ترى الهدف الإيماني فين يا ترى ايه اللي جوايا وجواك واللي بيتحرك في قلبي وقلبك عايزين يبقى الوضع ده والهدف ده هو اللي مسيطر علينا يا ترى حلم العتق حلم الغفران بالله مفيش واحد مننا مش عامل ذنب وخايف يقابل بيه ربه الكريم ما غرك بربك الكريم فاكر الذنب ده حاسس بخطر الذنب اللي جه على بالك دلوقتي اللي ب- لما بتسرح وتفكر في لحظة المصير والحساب بيبقى مر وصعب ولحظة الحياء لما أقف بين إيدين ربي ويقررني على هذه الذنوب عندك فرصة ثمينة من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ر- ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حلم الغفران بين إيديك فعشان كده ما تضيعش منك الفرصة ومش هتنال الفرصة من غير استعداد يا ترى حلمك انك يزيد قدرك عند ربنا يوم ما تشهد ليلة القدر اللي هي خير من ألف شهر مش ألف شهر بس أفضل كمان من عبادة ألف شهر فتثقل الميزان عشان تبقى في رفقة حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم يا ترى المعاني دي جواك ولا نسيتها يا ترى المعاني دي جواكي ولا غفلة عنها عشان كده محتاجين عدة ربنا قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة اوعى بقى تبقى من اللي ربنا قال فيهم ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين اوعى تبقى متكاسل اوعى تبقى فاتر مش وقته قول لنفسك مش وقته مش وقت ان انا اجي دلوقتي واقول آه، اصل عندي ومشاكلي واموري ورواسب واحوال وهموم وغموم و و و و مش وقته من اللحظة دي شعارك كده خلاص ما بقاش في وقت انتبه نحن في رجب عشان كده اوعى تبقى من اللي ربنا كرها بعاثهم كاره ان هم يقفوا بين ايديه كاره ان هم يتعبدوه لان هم مش مخلصين صادقين ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين تعالوا نتكلم بشكل عملي رقم واحد هنحدد الأهداف لتكن الأهداف الثلاثة دول العتق الغفران بلوغ ليلة القدر وزيادة الرصيد عند الرحمن سبحانه وتعالى تعالوا نحط بعد كده المحفزات ده الهدف هوصل له ازاي محتاج همة محتاج إرادة محتاج أقدر أكمل المشوار ده دلوقتي فات أسبوع من رجب عشان أقضي السبع أسابيع القادمة لغاية ما ينتهي رجب وشعبان وأدخل على رمضان محتاج تهيئة فعايز حافز عايز شيء يبقى بيولع حماسي بيخليني يفجر طاقاتي الشيء ده يكون ايه اول حاجة تخاف منها وتترعب ان ربنا لا يبلغك رمضان هذا العام يا مناس كان نفسهم ويا مناس تيجي تبص تلاقيه ربنا سبحانه وتعالى يكتب عليه وتوافيه المنية قبل رمضان بيومين وثلاثة يمكن كان نفسه انه يبلغ ده عارفين انتوا الحديث الذي آه، فيه ان رجلا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان له قرين صديق حبيب وتوفي هذا الرجل شهيدا في واحات الوغى والجهاد في سبيل الله صديقه ده بعديه بسنة توفي فالصحابة لما نظروا في حال الرجلين قالوا لعل اللي مات شهيد ده هو اللي بقى في الرفيق الأعلى وبقى في جنة الفردوس مع النبيين والشهداء انما التاني مات موتة عادية فقالوا يبقى الاولاني ده هو اللي أعلى درجة طب ده كان حبيبه قوي وده كان على طول مع بعض يصلي مع بعض يصوموا مع بعض يجتمعوا على الطاعة مع بعض طب هتبقى بينهم درجات في الجنة فظنوا ان الراجل اللي مات موتة عادية هيكون هو في المنزلة الأدنى فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعكس ذلك وقال ليه بتتعجبوا مش صاحبنا ده اللي هو التاني مش شهد رمضان مش صلى لله كذا وكذا ركعة فجعل شهود رمضان في حد ذاته منحة ومنة عظيمة فلو لم تبلغ رمضان هذا العام والحال زي ما انت عارف يبقى فاتتك فرصة ويبقى حرمت بذنبك شيء كان يرفع درجتك ويمحو عنك ذنوبك ومعاصيك يبقى المعنى ده لازم تفكر فيه ويستفزك فعشان كده في دعائك في جميع صلواتك يا رب يا رب بلغنا رمضان هذا العام واكتب لنا فيه العتق من النيران يا رب بلغنا رمضان وارزقنا فيه العتق من النيران اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أول حاجة خوف مزعج أن لا تبلغ رمضان يستفزك عشان كده تبقى قاعد محافظ على نفسك قوي وخايف قوي إنك تحرم الأمر الثاني الشوق اللي يستفزك الشوق يا جماعة مش ممكن نقارن أحوالنا في غير رمضان بأحوالنا في رمضان فاكر انت لما تيجي كده تلاقي نفسك ما شاء الله نشيط في وقت الصيام وجي تيجي عليك بالليل عايز تروح تصلي قيام وتروح تصلي ورا الإمام فلاني وتصلي بجزء وتختم القرآن وتيجي تمسك المصحف تلاقي ما شاء الله الأمور متيسرة رحمات رمضان نازلة فأنت قادر تشتغل وتلاقي الناس ما شاء الله على قلب رجل واحد وتلاقي التعاطف وتلاقي التراحم والموائد والإطعام الطعام والبر والصلة وي وي وي وي تلاقي معاني ما بتحصلش إلا في رمضان فاكر انت وانت واقف في العشر الأواخر وانت واقف وبتسمع الآيات تلاقيها بترج قلبك فاكر انت وانت واقف والدموع بدأت تنزل على خدودك خشية لله تبارك وتعالى فاكر انت وانت قاعد بتدعي خلف الإمام والناس من حواليك خاشعين منيبين فاكر اللحظات دي فاكر انت وانت ساجد وتحس بقرب الرحمن منك فاكر ده ما نفسكش تدوق طعم وحلاوة الإيمان أحلى مما كان في رمضان هذا العام لو نفسك لو قلبك هفى للمعاني الحلوة والجميلة دي يبقى من دلوقتي الاستعداد ما تزعلوش مني اللي مش هيستعز اللي مش هيستعد هيبقى صعب لسه قايلين الآية وحاض أقولها لكم على مدى الأسابيع دي كلها وفكركم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة طب إيه كمان يحفزني الحافز الثالث إنك تحفظ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله يحفظك انت لو بدأت يبقى ليك رصيد عند ربنا سبحانه وتعالى لما يبقى ليك قدر وده يكون بإيه الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية قدرك هيزيد بإيه كلما زدت الخطوات كلما تقربت أكثر الشبر والذراع ومشيت إلى الرحمن ربنا سبحانه وتعالى يقبل عليك والمسافات تتقرب الرصيد يعلى فتحفظ فيبقى الفتن اللي حواليك يا اللي بتشتكي وتقول طب أعمل إيه يا شيخ خليك واقعي انت شايف الفتن اللي في كل مكان في البيت فتن في الشوارع فتن في الشغل فتن اعمل ايه انا اقول لك لو لذت واستعنت برب حفيظ فالله خير حافظة حيحفظك ح... حتكون في معيته هتلاقي نفسك بعيد عن ده هتلاقي في نفرة من المعاصي عشان ده يحصل انت محتاج تستفز قدراتك دي انك تحفظ فعشان ده يحصل لازم يبقى ليك برنامج عملي تبتدي من دلوقتي طب هنعمل ايه قول لي خطوات عملية وانا معاك وخطوة بخطوة هنمشي الطريق الى رمضان الخطوة العملية الاولى انك تجدد توبتك قال الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون لازم تجدد توبتك بس أنا مش هقول لك الكلام الإنشا اللي بتسمعه اللي هو طبعا لازم نتوب لازم نستغفر لازم كذا لازم كذا يا عم احنا بنعمل بس برضه لسه بنقع في ذنوب أنا هتكلم معاك بشكل واقعي وهقول لك على ذنوب يمكن ما بتخطرش على بالك محتاجين نجدد توبتنا الآن منها عارف هبتدي لك من ايه؟ مش هبتدي لك من البصة ومش هبتدي لك من الكلمة ومش هبتدي لك بالذنب الفلاني الكبير اللي وقعت فيه مش هبتدي لك من الغش مش هبتدي لك من الغيبة مش هبتدي لك من النميمة على ان ده كله محتاجين نجدد توبتنا منه لكن انا هبتدي لك من شيء تاني خالص انا هبتدي لك انك محتاج تتوب من الكسل والبطء في الطريق الكسل ده ذنب اه لما ربنا يقول وإن منكم لمن ليبطئن في ناس بتتقاعس وبتتكاسل فالكسل يفتح عليها أبواب المعاصي كسل فما صلاش الصلاة في وقتها كسل فكان نفسه يصوم النهاردة فكسل فقال نخليه يوم تاني كسل كان نفسه يروح يحضر الدرس الفلاني فقال خليها بعدين كسل كانت نفسها انها تلتزم بالحجاب الشرعي وكان نفسها انها السنة دي بإذن الله تختم القرآن كان نفسها كسلت الكسل ده باعث على كل شر فأنا وانت محتاجين نتوب من الكسل أصل صفة الكسل دي ربنا جعلها من صفات المنافقين وما ينفعش نقبل على الرحمن في رمضان وفينا ذرة من نفاق آه عشان كده محتاجين إن احنا نجدد التوبة من هذا واحد لا كسل طب أعمل إيه أدعي ربنا بداية زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله في أذكار الصباح والمساء اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل أدعي ربنا إن ربنا سبحانه وتعالى يحفظني من العجز والكسل تاني حاجة ما سيبش نفسي لنفسي مش اللي هو يعني أصل لسه ومفيش ما تسيبش نفسك كان ابن عباس يكره أن يقول العبد إني كسلان ما تقولش مكسل المؤمن ما ينفعش يبقى مكسل المؤمن لازم تبقى عنده همة عالية فعشان كده تاخد القرار من اللحظة دي ما تسيبش نفسك لنفسك ما تسيبش نفسك لدواعي الكسل ما تسيبش نفسك للتثاؤب من اللحظة دي امنع عنك أسباب الكسل تخفف في طعامك وشرابك أكثر من الصيام ده وقت الصيام صيام رجب وصيام شعبان صيام الأشهر الحرم وصيام شعبان اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الأشهر في كان يصوم من الأيام في شعبان ما لا يصومه غير رمضان بطبيعة الحال كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا اكتبوا معايا الخطوات وناخد الاتصال ده ونكمل الخطة الإيمانية إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا شيخنا كيف الحال؟
بعد اذن حضرتك كان عندي سؤالين سؤال خاص بالحلقه نعم وسؤال خاص يعني مش مش آه، في الحلقه اتفضل.
بصراحه اه اتفضل فلانه اسالوا اهل العلم كنتم لا نعم، تعرفون أهم.
لا تعلمون فهو السؤال الاولاني هل في عبادات خاصه برجب او يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيعملها آه.
في رجب نعم ده السؤال الاول مم.
آه، سؤالي التاني آه، انا ليا ابن آه، طفل يعني توفي وكده و- يعني سمعت كلام من الناس كتير وكده بس طبعا انا برضو بسال اهل العلم هل فعلا في حديث من السنه او من القران الكريم يصبر قلبي يعني ل- لما الواحد كده ي- يعني يقراه او
يعني هو توفي عنده قد ايه؟
سنتين ونص نعم ان شاء الله اخبرك باذن الله تعالى الله المستعان بس.
جزاكم الله خيرا آم، السؤالين ان شاء الله ن- ن- نجيب عنهم لانه مساله العبادات الخاصه دي في رجب هتيجي معانا دلوقتي هل عبادات خاصه طيب نقولها لها بسرعه اول حاجه النبي صلى الله عليه وسلم لم يختص رجب بعباده خاصه يعني لا صيام خاص ولا صدقة خاصة ولا صلاة خاصة وكل ما ذكر من أحاديث في هذا الباب لا يصح منها شيء عشان كده احنا قلنا ان رجب شهر حرام وهو ميزته هنا انه شهر من الاشهر الحرم اللي ربنا سبحانه وتعالى اختصها يعني ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم فربنا اختص الاربعة اشهر دي في حديث لكن في مقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الباهلي صم من الحرم و- واترك واخذ يقبض يده و- ويبسطها ويقبض يده ويبسطها صم من الحرم وافطر صم من الحرم وافطر صم من الحرم وافطر في خلاف في تصحيح هذا الحديث لكن ما عندناش عبادة خاصة فيه إنما العبادات اللي احنا هنتقرب بيها للرحمن على معنى الاستعداد لرمضان على معنى إيه، ان احنا ن- يكون لنا العدة اللي هي ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة أما هذا الطفل إن شاء الله فأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون من الغلمان والولدان المخلدون في الجنة اللي إن شاء الله يستقبلك على باب الجنة ويكون رفيق لك في الجنة ودي كفاية إنها تاخديها كده كنية وتاخديها تصبري بها نفسك إنك إن شاء الله تبلغيه ويبقى في رفقتك إن شاء الله تعالى في الجنة وده من جملة المصائب والنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى الشوك يشاكها فإن شاء الله يكون كفارة لك اصبري واحتسبي فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصبر شطر الإيمان نص الإيمان يبان إيمانك بحق في المواقف دي فصبرك يبلغك وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فيا عن النوايا الجميلة لو احنا تصبرنا واحتسبنا وعشان نبلغ هذه الدرجات عند الرحيم الرحمن قلنا محتاجين ان احنا نجدد توبتنا وكان اول حاجة اتكلمنا عليها كانت التوبة من الكسل ايه كمان محتاجين نجدد توبتنا منه نجدد توبتنا من قلة الذكر نقل نجدد التوبة من قلة الذكر للرحمن لأن دي صفة برضو من صفات المنافقين خلونا ناخد الصفات دي في الأول خدنا التكاسل وخدنا منها التكاسل عن الصلاة وانتوا عارفين ان أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر تقيلة عليه بيتكاسل عنها تاني حاجة قلة الذكر قال الله عز وجل في صفة المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا قال قتادة إنما قل ذكر المنافق لأن الله لم يقبله بيذكر وربنا مش متقبل هذا الذكر منه فلما بيجي بيذكر ولم يتقبل ما بيوفقش الذكر كمان فعشان كده ذكره قليل ينفع حد مننا يبقى على هذا الوصف يبقى احنا محتاجين ان احنا نجدد رقم اتنين التوبة من قلة الذكر الرحمن تلاتة محتاجين ان احنا نجدد التوبة من اخلاف الوعد وانا اقصد بالوعد هنا الوعود بالذات مش اللي بينك وبين الناس الوعد اللي بينك وبين الرحمن يا ما خدت الوعد انك تتوب ورجعت يا ما خدت العهد والوعد ان انت تتغير وما تغيرتش مش عايزين نخلف الوعد مع الرحمن ونجدد التوبة من إخلاف العهود والوعود مع الرحيم الرحمن ناخد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم طيب انقطع الاتصال يبقى ن... نجدد التوبة قلنا من الكسل قلنا من قلة الذكر ثلاثة من إخلاف الوعد أربعة من الكذب مش عايزين نبقى مناظر مش عايزين نبقى أشكال ظاهر شكله حلو وباطن الله أعلم به فأخطر الكذب إن احنا نكون كذابين بظواهرنا أنا مش بتكلم بس على الكذب اللي في اللسان اللي مفيش أكتر منه النهاردة في زمن الكذب والغش و لكن بتكلم كمان على غش البواطن غش القلوب فمحتاجين نجدد توبتنا من صفة خطيرة قوي من صفات المنافقين صفة الكذب عايزين نجدد توبتنا من خيانة الأمانات كل واحد ربنا مؤتمن على أمانة وأعظم أمانة أمانة الإيمان نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال يعني نزلت أمانة الإيمان ربنا ائتمنك وائتمنك والله على الإسلام فوعوا تكونوا مش على قد الأمانة دي فعشان كده محتاجين نجدد توبتنا من خلف ومن خيانة الأمانات وأنا عايز أقول هنا للشباب بقى جسمك أمانة ربنا سبحانه وتعالى استودعك هذه الأمانة فبلاش تنفقها في الحرام بلاش في موسم الصيف ده امعاص الشهوات اللي انتوا عارفينها وبالذات ذنوب السر والعادات السيئة ومشاهدة الأشياء اللي ربنا لا يرضى عنها أبدا ما تخنش الأمانة إن الله لا يحب ينفع يكرهك ينفع يكرهك إن الله لا يحب كل خوان كفور ناخد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم
وعليكم السلام آه، دكتور هاني ازي حضرتك الحمد لله بخير أهلا وسهلا أخت أسماء آه، انا كنت عايزه اسال على سؤال تفضلي حضرتك
آه، انا كنت عايزه اسال عن حسن الظن بالله انا خايفه اكون آه، يعني عندي سوء ظن بالله او كده نعم يعني مثلا في حاجات بعملها واقول مثلا ايه طب يا ترى ربنا هيغفر لي طب يا ترى ربنا هيستجيب لي كده ببقى يعني خايفه قلقانه كده متشككة نعم.
آه، حاجة كمان كنت عايزة أسأل عن النية يعني لو أنا مثلا بعمل عمل وكده ببقى خايفة مثلا إن الموضوع ده ما يكونش خالص لوجه الله فبضطر ان انا اجله اقول خلاص انا مش هعمله علشان خاطر اما اتاكد ان هو يكون خالص ل- لوجه الله والموضوع ده يا شيخ بقاله كتير معايا وكده نعم وخايفه يفضل معايا رمضان يعني انا مش عايزه يبقى فيه كده طيب حاضر أجيبك إن شاء الله آم، حاجة تانية بقى أنا الحمد لله خلصت الكلية وكده وكنت عايزة إن أنا آه، أشتغل آه، بس مش عارفة بقى يعني إن أنا لو اشتغلت يبقى أنا كده يعني خرجت من البيت وكده يبقى ده خروج المرأة للعمل في الحالة دي إيه آه.
آه، في ناس بيقولوا لي أنت ممكن تكوني بكده بتنفعي المسلمين أنا خ- يعني أنت إيه مخلصة تخصصك؟
علوم وكده ممكن أشتغل في شركة أدوية أي حاجة تفيد المسلمين بس أنا بصراحة مش حاطة نية في جي فأنا مش عارفة بقى برضو جي تبع النية برضو فمش عارفة أبقى كده هو أنت يعني تخصص- خروج أنت- المرأة العمل في الموضوع ده إيه ممكن حضرتك تفيدني؟
آه، أنت تخصصك صيدلة
لا أنا علوم أنت علوم يعني آه، لا مجال- علوم مجال عملك إيه؟
فيزياء
آه، لا أنا لسه ما اشتغلتش أنا لسه متخرجة لسه بشوف بقى في الشغل وكده يعني فمش عارفة خروج المرأة العمل في الموضوع ده إيه أنا قريت عن خروج المرأة العمل حاضر فمش عارفة بقى حاضر جزاك الله خيرا ان شاء الله اجيبك باذن الله تعالى ناخد الاتصال الاخر الاخت ايمان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته أنا عاوز أسأل حضرتك سؤال ايوه
هو ممكن ربنا يظلم حد أو ممكن- ممكن ربنا لو أنا دعيت دعوة ممكن تستجاب أو ما تستجابش
نعم دعوت ربنا سبحانه وتعالى ولم ي... لم يجب لك والله أنا لسه ما شفتش الدعوة استجابت ولا ما استجابتش بس أنا حاسة إن أنا أنا ما عملتش حاجة غلط في حياتي بس حاسة إن أنا اتظلمت
طيب حاضر حاضر
بس أنا مش عارفة أنا عملت إيه أنا نفسي دعوتي تستجاب أوي نفسي أفرح أهلي بيا نفسي يعني ممكن ما عملتش حاجة غلط في حياتي حاضر بس الله انا يسعدك عايزه اعرفه إن ربنا ممكن يستجاب الدعوه او لا او ممكن ربنا يظلم حد
طبعا انت عارفه ان ربنا لا يظلم احد بس انا هقول لك ان شاء الله تعالى حاضر اجيبك باذن الله تعالى ناخد هذا الاتصال ايضا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الاخت اسماء
الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عايز اسمعك اسالك سؤال لو سمحت آه، اتفضلي
آه، انا اخفضي التلفزيون يعني أنا- عشان تسمع... اسمعيني من التليفون بس اتفضلي آه، سبحان أنا كل ما اجي اصلي ان شاء الله آه، بح- بحس بحاجه بتشدني عن الصلاه حتى لما اروح اتوضى او كده برضو بتوضى وحاجه برضو تشدني وارجع تاني م-
حاسه حاسه ان في شيء وأقول خلاص بيشدك هتوب عن الصلاه مم.
آه، هتوب وخلاص واصلي اه واصلي خلاص واستمر آه، ويجي عليا يوم كده حتى مش مش قادره اتعب عن المكان اللي انا قاعده فيه ها حاجه بتشدني مش عارفه مش حاضر عايزه نظام امشي عليه وفي نفس الوقت خلاص اعمله حاجه برضو ترجعني مش عارفه في ايه بصراحه حاضر اجيبك ان شاء الله طيب أم، الحاجات دي هنوظفها ان شاء الله لان اسئلتهم برضو بتصب في معاني مهمه في الاستعداد لرمضان يعني الاخت لما بتسال عن حسن الظن بالله ده حاجه من الحاجات اللي احنا كنا برضو عايزين نذكرها من المحفزات ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء إن خيرا فخير وإن شرا فشر أنا عايز أعلمكم المعنى ده عشان الناس بيشتبه عليهم الأمر ده في معاملتك مع ربنا سبحانه وتعالى عليك ان انت تتعرف على صفاته وتعرف انه الكريم الأكرم الجواد العلي الأعلى فربنا سبحانه وتعالى منه كل خير أنت فيه فعشان كده أنا أحسن الظن بنفسي وقد أسيء الظن أنا أحسن الظن بالله وقد أسيء الظن بنفسي يعني أنا ممكن أقول أنا ما استاهلش وأنا ما استاهلش أن ربنا سبحانه وتعالى يفيض علي بالكرم والجود ده بس هو هو أهل التقوى وأهل المغفرة هو أهل الفضل والنعمة والإكرام هو ذو الجلال والإنعام سبحانه وتعالى فأيوة خلونا على حسن الظن لكن في فرق ما بين حسن الظن والغرور حسن الظن يخليني أتحرك لربنا حسن الظن يخليني أكثر طاعة لله سبحانه وتعالى إنما سوء الظن يخليني أبعد وابتدي أيأس وابتدي أحبط وفي نفس الوقت الغرور بقى شيء تاني خالص الغرور يخليني أقول يا عم هأرد على رب غفور رحيم اعمل ما بدالك وفي الآخر قوة خالص اقعد استغفر لك وتيجي في رمضان وفي ليلة القدر وتقعد تعيط شوية كده خلاص كل ذنوب السنة كلها تروح واعمل من تاني ذنوب ده يبقى اسمه الذين يمكرون السيئات ومكر أولئك هو يبور اسمه مكر اسمه خداع يخادعون الله وهو خادعهم ويمكرون ويمكر الله ده اسمه مكار عشان تبتدي تقول ربنا هيغفر لي وانت ما تخطوش اي خطوة للتوبة ده اسمه غرور يبقى علامة حسن الع... الظن حسن العمل لو احسنوا الظن لا احسنوا العمل علامة ان انت و- وحضرتك بتحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وان ان شاء الله ربنا هيبلغنا ثمرات رمضان السنة دي بحسن الظن ان احنا هنشتغل ان احنا هنقطع نفسينا هنجاهد في الله حق جهاده هو اجتبانا وهو اصطفانا ده المعنى الاول في حسن الظن الاخت بتسأل برضو عن موضوع النية وموضوع الرياء طيب وده احنا كنا عايزين نجدد التوبة منه اللي هي النوايا السيئة وان احنا ندخل حظ النفس والالتفات للناس في اعمالنا عايزين نجدد التوبة من هذا طب أعرف منين إن أنا نيتي خالصة ولا لأ عليا بأعمال وأمور رقم واحد عليكي إن أنت تكثري من أعمال السر عايز صدقات سر وصلاة في جوف الليل حيث لا يراك الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان دي بتضاعف عن الصلاة التي يراها الناس بخمس وعشرين عايزك تعملي أعمال بر برضو من غير ما يطلع عليها حد عايز يبقى ليكي ذكر في الخلوات ورجل ذكر الله خاليا ما حدش مطلع عليه ففاضت عيناه يبقى أعمال سر رقم اتنين عايزين نكثر من الدعاء ان ربنا سبحانه وتعالى يعذنا من شر الشرك اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه تقعد تقول الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنها تذهب كبار الشرك وصغاره كثرة الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى أنه يبلغنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل ثلاثة قالوا تخفف من خلطة الناس لأن خلطة الناس هتخليكي طول الوقت مراعية قوي ان الاخت تعرف ان انت قريتي امبارح مش عارف قد ايه من القرآن وان انت مش عارفة حافظة قد ايه وان انت عاملة وان انت مسوية فخلطة الناس وكثرة الاختلاط بهم ممكن يفسد على الإنسان نيته من هذا الباب فعشان كده دي روشتة سريعة قوي ان احنا ناخد بيها ويبلغنا ذلك الإخلاص إن شاء الله ونيتك تبقى نية خالصة صادقة لله تبارك وتعالى مسألة العمل العمل عمل المرأة وخروج المرأة الأصل أن ربنا سبحانه وتعالى قال وقرن في بيوتكن الأصل أن المرأة تقر في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة أو لضرورة أنا مضطرة أنا لابد أن أنا أنزل وساعد في البيت لأن ظروفنا المادية متعثرة أو أمورنا محتاجين أنا في ضائقة شديدة فمحتاج أن أنا لازم أنزل واشتغل فلازم يبقى لضرورة أو لحاجة فأنت هتقدري الموضوع كذلك وفي نفس الوقت لما تيجي تخرجي وتنزلي يكون العمل ده مش هيسبب عليكي مفسدة في دينك مش هيسبب اختلاط فاسد فقلبك يتعلق بغير ربك او يحصل تجاوزات شرعية او او او لو انضبطنا بهذه الضوابط يبقى يجوز للمرأة العمل والخروج بالضوابط اللي احنا اتكلمنا عليها النهاردة الاخت اللي قالت هو ربنا بيظلم قطعت قلبي صراحة هو في حد ممكن يكون بيظن بربنا انه بيظلم كويس انها بتقول ابن القيم بيقول لو عايزين تعرفوا اصل اي ذنب هتلاقي في قلبك في قاع قلبك ذرة تسخط مش عاجبك قدر ربنا مش عاجبك ان هو ما ادكش فلوس مش عاجبك انه مشغلك الشغلانه دي مش عاجبك ان انت لغايه دلوقتي لسه ما اتجوزتش وان انت لغايه النهارده لسه متاخره في الجواز مش عاجبك انه كذا وكذا وكذا مش عاجبك القدر وانا هقول لك كلمه احفظيها ونقوشيها على قلبك منعه عين العطاء ربنا ما بيظلمش حد وما بيحرمش حد ده احد العلماء بيقول سفيان بن عيينه أحد سلفنا الصالح كان بيقول خلق الله النار رحمة رحمة ازاي دي عذاب دي دي علشان ربنا سبحانه وتعالى يجازي المجرمين اللي كانوا بيعملوا بيعملوا قال لا رحمة لأنه بيرضع بها المؤمنين عن المخالفة ده ربنا سبحانه وتعالى يبتلي العبد ليهذبه لا ليعذبه ليه تظن ان ربنا سبحانه وتعالى بخيل ليه تظن ان ربنا سبحانه وتعالى يظلم مثقال ذرة ان الله لا يظلم مثقال ذرة اني حرمت الظلم على نفسي يقول هكذا رب العالمين في الحديث القدسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا بالله عليكي قومي دلوقتي اتوضي وقومي صلي وابكي انه خطر على بالك مجرد الخاطر ان ربنا ظلمك وانت بتقولي انا ما عملتش حاجة غلط في حياتي وده يقول انا ما عملتش حاجة في حياتي انا ما عملتش ذنب تقيل ليه لان احنا عندنا الذنوب اللي هي الكبائر الحاجات الكبيرة انا ما بسرقش انا ما بزنيش انا ما ببغشش انا ما بعملش وممكن تلاقي الواحد مننا بيعمل ذنوب صعبة قوي وبيعمل ذنوب وحشة قوي وبيعمل حاجات بس هو مش شايفها ذنب مش شايف الناس كلها بتعمل كده فمش ذنب ممكن أكون عندي مخالفات في لساني لغاية النهاردة أنا مش عارفة أقفل لساني عن كلام ما ينفعش معاصي القلوب بلاش المعاصي الظاهرة معاصي القلوب ان انت يخطر على بالك ان ربنا بيظلم ده في حد ذاته معصية كبيرة قوي فعشان كده محتاجين نجدد التوبة فلو بتقولي انا ما عملتش حاجة انت عليك تجددي التوبة عشان انت ما تعرفيش يمكن في حاجات كتير انت مش واخدة بالك منها فجددي توبتك لربنا سبحانه وتعالى اللي بتقول انا في شيء بيشدني بعيد مش عارفة ليه متقلة هو ده اللي أنا كنت بقوله إنه بعض السلف بيقول حرمت قيام الليل فذهبت إلى أحد العلماء أسأله قلت له أنا بقالي فترة طويلة أوي ما بقمش الليل قال أثقلتك معاصيك المعصية جت على المعصية تقالت رجلك تيجي تقفي الرحمة مش نازلة ليه مش نازلة؟ عشان الذنوب طب أعمل إيه؟ أكثر من الاستغفار أكثر من التوبة أعاهد ربنا أبكي بين إيديه أقوم دلوقتي أصلي ركعتين وأسجد وفي سجودي ربنا سبحانه وتعالى يطلع على دموعي اللي تكون خير رسول وخير شافع ليا عند رب العالمين هو ده عايزين يا جماعة نجدد توبتنا ويمكن لما فتحنا الاتصالات ادينا شفنا ان في حاجات كتير جوانا محتاجين ناخد بالنا منها قلنا نجدد توبتنا من خيانة الامانة نجدد توبتنا من ذنوب السر عارفين النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله اتنقبت والحمد لله يعني ربنا يا رب يأجرك على ذلك ويثبتك اللهم امين ويجعلك في رفقة امهات المؤمنين بنقابك ده ان شاء الله اللهم امين بس بالنسبة للتوبة يعني نعم.
آه، سمعت بعض المشايخ بيقولوا ان لازم الواحد يعني عشان ي- يتوب توبة خاصة ان هو ي- يرد المظالم لاهلها وان طبعا.
هو يعني مثلا لو اتكلم في حق حد ان هو ي- مثلا يقول له معلش وسامحني وكده عشان ما ياخدش منه الحسنات على الجنطرة صحيح نعم
بس يعني لو الواحد عمل كده احنا هنا في بلد ارياف وكده وممكن الجيران مثلا اللي الواحد يتكلم في حقهم قبل ما يتوبوا كده ممكن ي- يعني يحصل مشاكل وكده صحيح مم.
فالواحد يعمل ايه يعني هقول لحضرتك شوفي احنا عندنا قاعدة نعم آه، احنا عندنا قاعدة اه انه الاصل لا شك انا ان درء المفسده مقدم على جلب المصلحه وفي نفس الوقت لو انا هعمل لو انا النهارده هحاول ان انا ارد المظالم فهيترتب عليها مفسده اشد يبقى عليا اعمل ايه انت على عليكي انك تدعي لكل حد انت وقعتي في عرضه او وقعتي بكلام في غيبه ولا اي حاجه تدعي لهم كتير وتصدقي بصدقات تكون كفارات ليكي تصدقي عن كذا وكذا لأن صدقة السر تطفئ غضب الرب والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وتصدقي بنيتهم كمان علشان يبقى انت كأنك لما يجي تطلبك ال- الأخت دي ولا دي اللي انت اتكلمت عليها تبقى انت عاملة رصيد الرصيد ده لما تيجي تاخد هي تاخد من الرصيد ده عشان ما تبقاش تاخد من حسناتك زي ما انت بتقولي طيب علينا بقى ان احنا ن- نجمع الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي دي اللي احنا محتاجين نجدد التوبة منها كسل محتاجين نجدد التوبة من دنو الهمة محتاجين نجدد التوبة من الت- التقاعس عن واجبات ووقوع في منكرات ومخالفات محتاجين نجدد توبتنا من صفات ما ينفعش تبقى فينا من صفات المنافقين من كذب وإخلاف للوعد وخيانة للأمانة محتاجين نجدد توبتنا من ذنوب السر ومن ذنوب الخلوات محتاجين عشان نقدر نكمل إن قلوبنا تستقيم لأنه كما يقول العلماء السير إلى الله عز وجل لا يقطع بالأقدام الطريق لربنا ما بيمشيش الواحد فيه برجليه إنما يخطو فيه ب قلبه النبي صلى الله عليه وسلم واحفظوا الحديث ده علشان خاطر مهم قوي ان احنا نشتغل عليه في رمضان ويبقى نشتغل عليه من هنا لغاية رمضان ويبقى شعار لينا في رجب وشعبان قال صلى الله عليه وسلم لا يستقيم ايمان العبد حتى يستقيم قلبه عشان ما تجيش واحد بعد شويه يقول لي انا نفذت الخطه اللي انت بتقولها واشتغلت يومين ثلاثه بس ما كملتش عارف ليه لان قلبك مش مستقيم هو ده معنى الزيغ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا رب قلوبنا ما تزوغ طيب تعمل إيه عشان القلوب دي ما تزوغش قال لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه يبقى اللسان ده محتاجين ان احنا نخفف الكلام عايز نتوب من كثرة الكلام والثرثرة وال- واللغو من اللحظة دي عن اللغو معرضون مكالمات تليفون بالساعات وكلام وهزار و و و في شيء ما وروش طائل ولا منه فايدة نخفف نقلل علشان خاطر الكلمة اللي بتطلع من لسانك وانت لا تدري بها ممكن تكون صعبة قوي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يعطي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تبلغ ما بلغت من الآفاق الواحد ممكن والله العظيم لعلها نية وأنا بجدد نيتي أنا كمان ومحتاج إن أنا قلبي أنا كمان أجدد التوبة إن الحلقة دي ولا إن إحنا نظهر على فضائية أو أو يا رب تكون النية خالصة صادقة أن تبلغ هذه الكلمات الآفاق فتثقل الموازين ليا وليكوا يا رب ناخد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيرا يا رب ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل نجدد توبتنا يا جماعة من آفات اللسان نقلل من كلامنا نقلل من المزاح الزائد النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه ابن ماجه وصححه الألباني وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب ما بنقولش ما تضحكش لا أنا عايزك تبتسم كان صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة وكان صلى الله عليه وسلم يتلقى أصحابه بالابتسام وبالبشارة لكن مش عمال على بطال واخدينها ضحك وهزار ومفيش شغل ومفيش جد نجد ونلعب ونمزح ونضحك قليلا علشان ما يبقاش القلب طول الوقت غافل الاتصال الأخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخت هبة لو اتفضلي.
سمحت دلوقتي انا آه، جو- متجوزه من شهرين نعم آه، وزوجي يعني كنت انا متجوزه وعلى على جمله واحده بس ان انا عايزه اكسب رضا ربي وادخل الجنه بطاعه الزوج يا رب و- و- واشوف فروض اللي عليا بس يعني انا قلت رغم الذنوب اللي انا عملتها مثلا او كده نعم.
خلاص يبقى انا اتجوزت فانا هدخل الجنه عن طريق طاعه الزوج ماشي.
وده اللي عملته من ساعه ما اتجوزت لحد دلوقتي بس فجاه لقيت ان زوجي بيظلمني بحاجات بظن سوء فيا آه، و- وملهاش اي اصول خالص وانا شرحتها له وهو اقتنع ان هو كان غلطان فيها وبعدين آه، بقاله دلوقتي عشر ايام آه، آه، انا على طول بعيط وهو مش بيسال فيا خالص وزائد كمان ان هو كل شويه يقول لي كلام بايخ عني وعن اهلي رغم ان هم ما اذوهوش في اي حاجه خالص وربنا يشهد على كده نعم آه ودلوقتي هو ب- بدا يقفل عليا الباب ويقول لي هذلك وهعمل فيكي وهعمل فيكي فانا عايزه اعرف بس يعني آه انا دلوقتي بقيت بصلي وادعي ربنا بس ان هو ينجيني يعني من الظلم اللي هيقع عليا بس انا عايزه اعرف ايه الطريقه السليمه للتعامل معاه وانا يعني اخلص من الذل اللي انا فيه ده ازاي يعني انا برضو مش عارفه انا لحد دلوقتي ما اهلي ما اتدخلوش في المواضيع ومش عايزه ادخل اي حد في اي مواضيع خالص عايزه نحل المشكله دي مع بعض حاضر.
بس هو ما حاضر.
بيرجعش يعني هو انا بديله فرص كتير وهو بيضيعها طيب حاضر أجيبك إن شاء الله شوفي يا أختي أول حاجة هقولها لك أصلحي ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس قبل ما نفكر نفكر في الغير نفكر في نفسنا رقم اتنين ربنا قال وهو القاهر فوق عباده ربنا قادر على انه يقهر قلب زوجك على ما تحب فعايزة تطلبيها ما تطلبيهاش من بشر البشر مش هيحلوا لك حاجة إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى حليها الأول بينك وبين ربنا لأنه ربنا سبحانه وتعالى احنا لسه بنقول احفظ الله يحفظك هو بيذلك هو بيتعرض عليك بأذى هو بيظلمك هو هو هو هو ما تفكريش فيه فكري انك تلوذي برب سمى نفسه الولي انت مش وليك والدك انت مش وليك اخوك انت مش وليك عمك انت وليك إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين لو بقيتي عنده كده ثقي إن ربنا سبحانه وتعالى هيمنع عنك هو مش هيقدر مش هيقدر ي- يمسك بأذى مش هيقدر يظلمك لأنه في اللحظة دي ربنا سبحانه وتعالى هو الذي سيرد عنك قال الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور رقم ثلاثة من شكل عملي انت لازم تقربي منه لأنه المشاكل دي لازم يبقى لها أصول في مشاكل بينكو كأزواج في مشاكل من الماضي في حاجة هي اللي بتخليه أصله مش ممكن هيكون الفعل كده من غير مسببات هو في حالة سيئة إيمانيا فعشان كده بيطلع عليك الحاجات دي كلها فأنت لازم تبحثي عن أصل الآفة فين وتعملي على علاجها وانا برضو بنصحك ان انت ما ت... ما تقوليش لاهلك وما تخليش اسرار بيتك تطلع بره الا في لحظه الانف... قبل لحظه الانفجار لما تبقى الامور خلاص بقت لا تطاق ابدا ويبقى لازم في تدخل لكن خلينا نحاول بالطرق دي انا عايزك النهارده بعد الحلقه ما تخلص اكثري كده قومي صلي ركعتين واكثري من الدعاء وما تمليش وما تقوليش انا عملت كده وخلاص لا حاولي مرة واثنين وثلاثة وربنا سبحانه وتعالى يصحح لك أمرك ويدبر لك أمرك على ما يحب ويرضى سبحانه وتعالى طيب احنا النهاردة اتفقنا على أول خطوة في الطريق الاستعداد اللي هي التوبة و... والنهاردة هناخد القرارات انه هنعمل ايه انا عايز اقول في الدقيقتين الناقصين بسرعة خطة يومية وخطة الشهر خطة يومية انا عايز من النهاردة تبتدي تغير ساعة هنبتدي بساعة الساعة مثلا بين الظهر والعصر بين العصر أي ساعة هنحط ساعة 24 يعني ساعة 60 دقيقة نحاول نغيرها يعني إيه الساعة دي كنت بضيعها في كذا كنت بعمل فيها كذا عايز تتقرب لله سبحانه وتعالى بساعة تعمل فيها طاعة ما كنتش بتعملها عايزين الحاجات الأساسيات رقم واحد قرآنك وقلنا واتفقنا من الأسبوع اللي فات وما شاء الله لا قوة إلا بالله أقول لكم وخلوها مسك الختام أخت بلغوني على الموقع عندنا منهج دوت نت أخت في أول ليلة من رجب من العشاء للضحى ختمت ختمة كاملة ليه؟ شكرا لله أن بلغها رجب يا جماعة في ناس بتشتغل وفي ناس انتوا لازم تتنافسوا معاهم وانتوا لازم تثبتوا ان انتوا العباد للرحمن هي ما تسبقكوش وانتوا لازم تدخلوا هذا السباق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون شايفين الناس بتفكر ازاي قالت ختمت ختمة كاملة قرأت القرآن كله من العشاء لغاية الضحى علشان خاطر تتقرب لله تعالى بالشكر فعايزين قرآن القرآن يبقى إن أقرأ أكبر ما أستطيع من ورد أنا مش عايز أحدد لكم حاجات عشان كل واحد على حسب نظامه لكن اللي متفرغ يختم كل أسبوع يختم كل أسبوع عايزين الصيام تبتدي تتدرج اثنين وخميس ثلاث ايام الحد والاثنين والثلاث اللي جايين هيبقوا 13 و14 و15 يبقى كلنا صايمين هذه الايام نصوم بنيه جديده نيه مجاهده الهوى المغرب الساعة 8 هيبقى فيها مشقة انت هتلاقي الموضوع في البداية مش سهل عليك لكن تجاهد هواك علشان والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وعشان عنوان دخول الجنة ونهى النفس عن الهوى كثرة الذكر في مقابل اللغو فعايزين على الأقل كل يوم تستغفر ربنا مئة مرة وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مئة مرة وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة وتعالج بالحبيبتان عشان تتحبب للودود الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اتفقنا على فكرة الصدقة الصدقة ان احنا نعمل أظرف كده ونحط فيها ما يتيسر ونتصدق بصدقة يومية مش هيتيسر تبقى صدقة أسبوعية الأعمال دي اللي هنتقرب بها للرحمن عشان ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة وما نبقاش ممن قال الله فيهم ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لسنا في الخطة لسه خطوات وإن شاء الله نتقابل الأسبوع القادم ونكمل هذه الخطوات واطمن عليكم وتطمنوني على أحوالنا وأحوالكم وعايزكم تتابعوا على الموقع عندنا مشروع بين يدي رمضان على اساس يبقى فيه متابعة يومية ان شاء الله والرسائل اليومية الموجودة على الموقع منهج دوت نت اسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
البداية من نفوسنا من قلوبنا من الضمير خطوة أولى راح تقولك راح تدلك على المصير وانت لو قلبك كبير انت لو سرك في بير او قرارك لو خطير اوعى تفضل للهموم دايما اسير البداية من نفوسنا من قلوبنا من الضمير خطوة أولى راح تقولك راح تدلك على المصير